لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي الله ينظر الى قلوبكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فإذا نظر الله إلى قلبك فماذا يرى اللهم استرنا اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اخوتي في الله ما زلنا في منزلة العزم العزم تحقيق القصد طوعا او كرها على ثلاث درجات العزم الدرجة الأولى فيه إباء القلب أن يخالف العلم عزم إن الإنسان يشتهي شيء أو يهواه فإذا به حال اشتهائه وحين يستهويه يأبى قلبه عليه هذا هو العزم هي دي العزيمة هي دي الرجولة هي دي الفتوة إباء القلب أن يخالف العلم كيف كيف نصنع في القلب هذا العزم واحد بشيم برق المراقبة شيم تلمح برق مراقبتك لله عز وجل كأن حال المراقبة بوارق لوامع لوائح بواده كده تلحظ نظر الله إليك فيستحي قلبك من نظر الله إليه وهو يخالف أمره قلنا أن المراقبة معاني كثيرة أخطرها مراقبة الخواطر ألا تخطر ببالك خاطرة تغضب الله وذلك لإحساسك ومعرفتك ويقينك أن الله جل جلاله يعلم خواطرك يراقب باطنك الناس يراقبون ظاهرك الناس بيلاحظوا انت لابس ايه انت بتتكلم ازاي انت بتتحرك ازاي انت بتعمل ايه الناس يلاحظون يلاحظون ظاهرك والله يراقب باطنك جل جلاله ان الله كان واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا رقيبا قال الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه قال الله والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم لذلك تكلمنا في حفظ الخواطر الحلقة الماضية كاملة كيف يكون وقلنا انه التعبير العصري اليوم احلام اليقظة دماغه شغالة بيحلم احلام اليقظة اللي سماه ابن القيم في المدارج من مفسدات القلب الخمسة ركوب بحر التمني اسمع كلام ابن القيم في ركوب بحر التمني قال المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني ركوب بحر التمني يفسد القلب يقول ابن القيم وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم كما, كما قيل ان المنى رأس مال المفاليس ناس المفلسين زيك يا عم ياسر الناس المفلسة اللي ما حلتو اللي ما معهوش حاجة مفلس فيعمل ايه يحلم هي في حرج على الاحلام ما هو مفلس فيحلم ان معاه فلوس يحلم ان هو كان ماشي كده جنب السور لقى مليون جنيه ويقعد يحلم بقى اه مليون جنيه اعمل ايه اتجوز فلانه واخد شقه في الحته الفلانيه واجيب عربيه نوعها كذا واروح اشتري كذا واروح كازينو ارمي فلوس على و و و احلام يحلم يحلم يحلم المنى راس مال المفاليس وبضاعه ركابه مواعيد الشيطان الله جل جلاله سبحانه وهو الحكيم وهو العلي سبحانه وهو الحكم العدل جل جلاله اللطيف الخبير مكن الشيطان من هذا قال الله عز وجل واجلب عليهم بخيلك ورجل ورجلك استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا لذلك بضاعه ركابه وعود الشيطان مواعيد الشيطان قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا بضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبر- والبهتان فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيف والأماني هي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليه ليه الأماني بضاعة كل نفس خسيسة مهينة سفلية ليه لأن الأنفس الشريفة النظيفة العلية مشغولة بوقائع وحقائق لا بأوهام وأحلام وأماني والأماني هي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية وكل بحسب حاله وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان ومتمن للضرب في الأرض والتطواف في البلدان ومتمن للأموال والأثمان ومتمن للنسوان والمردان والمردان للنسوان والمردان فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها والتز بالظفر بها فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ ويده والحصير الله عليك يا ابن القيم جميل كلام أحلى من الفل كل حسب حاله المتمن للقدرة والسلطان نفسه يبقى نائب يبقى وزير يبقى سلطان يبقى أمير يبقى رئيس يبقى نفسه يعمل ايه ما هو ستايل ولا هيحصل فيجيبها في الأوهام يقعد يحلم بانه هيكون ولما يبقى هيعين مين وهيعمل مين ويعين مجلس الوزراء وهو في الاحلام ويرتبهم ويقعد على ويحط رجل على رجل في الاوهام ويامر وينهى ويعزل وينصب ويسجن وي... ويطلع وي... فاكرين لما كلمتكم عن عن ايه اه اله القلل واحد نفسه يبقى زعيم عمل ايه جاب شويه قلل حطهم قدام باب المسجد 10 12 قله عارفين القله اللي بيشربوا منها ووقف في ايده خرزانه والناس تيجي تشرب انت تعال اشرب من دي انت سيب دي اشرب من دي انت سيب دي ودي شش. انت مش هتشرب النهارده روح بعيد اله القلل هي النزعه دي موجوده في نفس الانسان وبينفذها على اي حد وخصوصا اصحاب النفس المهينة دول لما يتمكن بيحصل منه جبروت لا يطاق على مراته على اولاده على اي اي مستضعف قدامه ومن متمن للضرب في الارض والتطواف في البلدان في البلدان واحد بيحلم بانه عايز يسافر ايطاليا ويسافر اوروبا ويسافر سويسرا ويسافر فرنسا ويسافر آه، انجلترا وينزل على اسبانيا ويلف ويلف كل ده وهو ايه في الاوهام والاحلام ويحلم هيرقص مع مين ويسمع مين ويفنجر ازاي ومن متمن للنسوان والمرتان ودي بقى حدث ولا حرج فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصوله بوصولها والتز بالظفر بها فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير أما صاحب الهمة العالية اللهم اجعلنا منهم أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الصالح الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره احنا قلنا المرة فاتت ان هو ده العلاج العلاج عشان ما تحصلش آه الخواطر الرديئة ان تكون دائما خواطري عالية قال احد السلف هو ابن القيم ولا غيره القلوب جوالة منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش الحش اعزكم الله الحمام مكان القذورات مكان الشياطين هو كده كنا قلنا فاكرين قبل رمضان ان القلوب جواله واحد بقى بيقول ايه امتى ويجي رمضان الله على رمضان صيام وقران وقيام وتهجد وعمره واعتكاف يا رب يجي رمضان قلوب قلوب هائمه حائمه حول العرش وقلوب امتى بقى ويجي رمضان بقى المسرحيات والافلام تبقى كتيره في رمضان الفوازير وال والاكل وكتير والعصاير والشرب والنوم النوم قلبه حائم حول الشهوات هائم في القاذورات فاماني صاحب الهمه العاليه امانيه حائمه حول العلم والايمان والعمل الصالح الذي يقربه الى الرحمن ويدنيه من جواره سبحانه فاماني هذا ايمان ونور وحكمه واماني اولئك خدع وغرور واحد بعد الحلقه اللي فاتت في ناس كتير كلموني يعني يا شيخ الواحد ما يبقالوش طموح انه يتمنى انه يبقى ويبقى ويبقى ويبقى هنتكلم دلوقتي في الطموح والفرق بينه وبين الاوهام الفرق بين النية والامنية هناك من يحلم ويهوى ويتمنى و ان يفتح العالم وهو لا يملك من الوسائل والادوات والاسباب ما يفتح به قريته او مسجده او حتى بيته الذي فيه ابيه وامه لذلك ايها الاخوه هذه قضيه الاماني تعالوا نتكلم فيها وايه الفرق بين الاماني وبين بين النيه والامنيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير وربما جعل اجره في بعض الاشياء كاجر فاعله قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم احنا متعودين في قناه الرحمه بالذات ان احنا نصلي على النبي اكتر صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طب كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله علما رجل اتاه الله مالا واتاه علما فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وأدى فيه حقه فهو بأعلى المنازل ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه قال لو أن الله آتاني مالا مثلما آتى فلان لعملت فيه مثلما عمل فلان هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء هي كده ده ما تمناش المال اللي عند الراجل لا ده نوى لو عندي فلوس زي ده هعمل زي ده نوى لم يتمنى لو التم... لو امنيه كان يقول يا سلام الراجل ده عنده شويه فلوس بس طولهم لكن ده نوى لو ان عندي لعملته هذا بعمله وهذا بنيته وتأتي ويأتي هنا الكلام بقى على قضية اللو قضية اللو آه بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بابا في كتابه في كتابه ال ال ال القيم شوية عليه العظيم خايف أقولها في كتابه المهم الخطير كتاب التوحيد بوب بابا اسمه باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا باب ما جاء في اللو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا هذه منهي عنها بالنص سيأتي معنا يقولوا لو كان لنا من الأمر شيء ما كناش بقينا هنا دلوقتي لو أطاعونا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم في الصحيح عن أبي هريرة ده بقيت كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال الإمام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وفيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء يبقى هذا هو القيد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإذا أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا لو فعلت كذا لكان كذا يبقى النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء يبقى النهي عن لو إذا وقعت أي واقعة الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز في تفسير الحديث لابن القيم عليه رحمة الله كلام متين قال ابن القيم عليه رحمة الله تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان تسمع الحديث مرة تانية تسمع الحديث مرة تانية عايز الحديث تاني أقول أقوله كمان مرة طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف خير وأحب أفضل وربنا بيحبه أكتر من المؤمن الضعيف وفي كل خير الاثنين كويسين بس القوي أفضل وربنا بيحبه أكتر احرص على ما ينفعك كلمة الإمام الشافعي قال لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى قال يا يونس والله ما أريد إلا نصحك إنه لا سبيل إلى رضا الناس فانظر إلى ما يصلحك فافعله قال له أنت هتقعد تعمل حساب الناس هيقولوا إيه والناس هيبصوا لي إزاي والناس هيعملوا إيه سيبك من الكلام ده كله دي كلمة سيدنا النبي احرص على ما ينفعك اللي هيصلحك ويصلح لك اعمله واستعن بالله لن تستطيع أن تفعله إلا إذا استعنت بالله واستعن بالله ولا تعجز فاكرين لما قلت أنني علمت أطفالي الصغيرين كده في مجلس الفجر ثلاث كلمات قاوم حاول صمم بينام وهو قاعد قاوم ما تستسلمش للنوم وعشان جالك النوم تنام قاوم اقرا دي مش عارف اقراها حاول حاول وانا اصلح لك حاول وانا اساعدك استعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء انت رايت ما يصلحك ما يصلح اخرتك ما يصلح دينك ودنياك في غير ماسم وحاولت فيه ولم تعجز واستعنت بالله فاصابك شيء ان اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا تقول يا لو أنا بقى آه لو آه ما فيش لو هنا أخرس استسلم قل قدر الله في الرواية أو ضبطها بعض شراح الحديث قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ابن القيم بيقول ايه بقى في هذا الحديث تضمن هذا الحديث اصولا عظيمة من اصول الايمان احدها ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وانه يحب ويحب حقيقة انه يحب ويحب حقيقة الثاني أنه يحب جل جلاله سبحانه مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي يحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوتر وجميل يحب الجمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين الله جل جلال الله ربنا سبحانه وتعالى الثالث محبته للمؤمنين تتفاضل يعني ربنا جل جلاله بيحب بعض المؤمنين اكثر من احنا امس تكلمنا في قضية ان ربنا بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبيب الله بل احب خلقه اليه فمحبة الله جل جلاله تتفاضل فيحب بعضهم فيحب بعضهم اكثر من بعض ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإن من الكمال فإنه من الكمال بقدر ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبده وأن يستعين به فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه فإن فاته ما لم يقدر فله حالتان عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة من لو ها هنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن لنا خطبة في اللو وقلنا بطل لولوة كف عن اللولوة لو لو لو لو حياته كلها لولوة ذلك كله من عمل الشيطان فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح لو وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر لو قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المق ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور وإن انتفت امتنع وجوده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله قدر الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول المطلوب وحالة فواته فلهذا كان الحديث مما لا, يستغ... مما لا يستغني عنه العبد أبدا بل هو أشد إليه ضرورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا حالتي حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله آه نرجع تاني لقضية الأماني الواحد خلاصة الكلام بقى النهاردة يتمنى ولا ما يتمناش قلنا في فرق بين الأماني وفين النيات بين النية والأمنية آه بعض الناس عايش أماني وزي ما قلت لكم اتصل بيا أكتر من واحد وبعتوا لي رسائل من الاسبوع اللي فات يقولوا ايه يعني بلاش الواحد يبقى طموح في فرق بين الطموح الذي ينبني على اسباب ويعمل في طريق تحصيله وبين الطموح النائمين مش طموح ده دي احلام واوهام اه نضطر نضرب امثله من الواقع اه كان لي احد آآ آآ الناس اللي اللي حولي يقول انا هروح اعمل شركة وهأجر فندق في المدينة واعمل واسوي مش عايزين نذكر تحديدات عشان ما ايه ما, ما يبانش اسمه ها وانا هعمل ماجستير لا لا لا انا ليا واحد قريبنا واحد معرفه هيخليني ادخل على الدكتوراه مباشره و و وانا كل ما يقول حاجة انا اقول مش هينفع الكلام ده مش هيحصل فكانت الكلمة انت بتحطم ال ال الايه الطموح انا ما بحطمش الطموح لكني رجل واقعي مش هينفع مش هيحصل طب خليني اضرب مثال تاني لاخ لما خطرت البالي المثال ده على بالي الان لعل ده رزقه عشان ادعو له ان ربنا يرحمه رحمه واسعه ويصبر امه اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يعلي في الجنه درجاته اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم من اهل التوحيد ومن ماتوا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم بالحسنه احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت آمين آمين آمين يا رب العالمين الأخ الله يرحمه رحمة واسعة كان أخ طيب وكان آه، هو يقول قال لي و- آه، آه، إن عنده مئات الأفكار في التجارة كان فعلا من صغره تاجر ماهر الشاهد ايه مرة قاعدين في الحرم في الكعبة في رمضان فقال لي عندي فكرة وكان معانا شنطة كده موضوع قدامنا موجود فيها اللي هي ال- آه، الترمس اللي بنحط فيه شاي وترمس قهوة وكل من مية و آه، علبة ح- آه، آه، تمر فلما شاف الشنطة قال عندي فكرة خير قال احنا دلوقتي لو رحنا آه، مصنع السجاد وخدنا حتة ال- الأخرانية اللي بتبقى في آخر الرول بتاع ال- آه، الموكيت والسجاد حتة الخيش دي وعملنا من حتة الخيش دي كل متر شنطة الشنطه اللي هي بتاعت ال- الاغراض دي شنطه بيقولوا عليها شنطه الخضار شنطه ال- المشتريات شنطه فقط يحمل فيها ال- هذه الاغراض قال المتر هناخده بجنيه قول 2 جنيه نعمل الشنطه تتكلف 2 جنيه نحط لها ورده حمراء وشويه زينه وسوسته ولا كبسوله ولا اي لزقه تقفل يعني قول الشنطه تكلفها 2 جنيه ونص 3 ونبيعها ب 10 ريال آه بيجي العمرة 2 مليون نبيع مليون حتة ب 10 ريال يبقى دي 15 جنيه كلفتنا 5 جنيه كسبنا 10 جنيه يبقى كسبنا 10 مليون جنيه في الموسم ده حسبناه ده ايه ده كسبت من 10 مليون جنيه وانت قاعد دي الايه دي الاحلام رجعنا يلا نعمل المشروع الجميل ده وفعلا جبنا الفلوس فوجئنا ان الشنطه لا مش بتتكلف 2 جنيه ولا 3 جنيه كلفت 10 جنيه من الخامات اللي هو قال عليها بالظبط حط ورده حمراء هنا وحط آه، مش عارف فص ايه ابيض من هنا وفص آه، بامبا وسوسته ويد و 10 جنيه وبعدين تيجي توديها السعوديه ما ينفعش توديها جيت تبيعها هنا ب 20 جنيه ما جابتش 20 طب 15 ما فيش طب 12 ما فيش طب ب 10 بثمنها ما فيش خسرنا 80000 جنيه ال- القضيه في ايه ان احنا بنقول انا عارف ان هيطلع دلوقتي 100 فيلسوف من اللي قاعدين انت وانتي وانت وهيقول لا اصلا انتوا غلطتوا في كذا لا طب ما تعملها وريني شطارتك القضية مش الفكرة والتنفيذ والتسويق و و القضية خليك واقعي عيش الواقع خليك واقعي وفكر على قدك فكر في حدودك فكر صح في نظرة ترى الواقع كله ثم لو أننا ركزنا فكرنا كله في الآخرة لكفانا الله هذا الهم كفانا الله هذا الهم زي ما قلت في خطبة اللي قبل اللي فاتت في أسيوط خطبة أسيوط قلت لو أننا ابتغينا إلى الله الوسيلة هتزعق امتى يا محمود يا حسان ربنا يهديك يا حسن يا حسان خطبة الجمعة موجودة اهي ان شاء الله ستذاع قريبا على قناة الرحمة آه قلت فيها ان لو اننا ابتغينا الى الله الوسيلة فان الله جل جلاله سيرزق هؤلاء الصادقين في ابتغاء الوسيلة وسيلة ببصيرة ويعينهم على تنفيذها ويوفقهم في تحقيقها فيحصل لهذه الأمة أفضل مما يحلم به هؤلاء المفكرون هي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي إيه وهي راغمة وهي راغمة آه تعالوا اسمعوا معايا الفقرة دي من كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته آه صاحبي اللي قلت لكم عليه اللي كان معايا في الكعبة بتاع الشنط فعلا كان عنده علو هم عجيب جدا ودماغ ما حصلتش قبل كده عشان كده مات بحسرته الله يرحمه الله يرحمه انا ما اعرفش مات ليه استغفر الله العظيم واتوب اليه الله يرحمه احسبه والله حسيبه كان من الناس الطيبين مات مات اظنه لم يستكمل أربعين سنة ما ابتلي الانسان ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر ما ابتلي الانسان قط باعظم من علو همته فان من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب عالي الهمة يريد آه ويتمنى ويشتهي وعالي الهمة همته عالية جدا وبعدين ربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله وإني وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب ابن الجوزي يقول أنا معذب بعلو همتي دي اسمع اسمع يقول ولا أقول ليته لم يكن اوعى تفكر لما أنا قلت أنا به في عذاب يعني بقول يا ريت همتي ما كانتش عاليه عشان ارتاح من العذاب اللي انا فيه ده ولا اقول ليته لم يكن انما يحلو العيش بقدر عظمه هذه الهمه قال لا بالعكس ده عذاب حلو مش قلنا قبل كده ان اهم شيء في السير في الطريق الى الله استعذاب العذاب واستمراء المر في سبيل الله قلنا ان الصحابه رضوان الله عليهم كلمه مصطفى صادق الرفعي ان الصحابه رضوان الله عليهم كانت حين تعض فيهم السيوف وتتراشق في اجسامهم السهام يحسون كأنها قبل من أصدقائهم من الملائكة حاسين كأنها قبل هي دي ان عذاب حلو استعذاب العذاب لذة العذاب في سبيل الله قال ولا أقول ليته لم يكن فإنه إنما يحلو العيش بقدر عظمة الهمة والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل ولقد, ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فنظرت ابن الجوزي بيقول فإ... ف... فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام عايز أقول لشبابنا اللي ما وراهمش إلا النوم أن نقوموا الكسول النومان أيها النوم علو الإمة لا يكاد يدع الإنسان ينام كان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع هل انام ازاي ازاي يجي لي نوم وانا ذهني متألقة وهمتي عالية جدا وخلقت لي نفس تواقة الى معالي الامور وعايش زي بقية الناس كعيش الهمج الرعاع انا مش زي الناس انام ازاي قيل ما الذي يبرد غليلك نفسك في ايه ايه اللي يريحك قال الظفر بالملك قيل فاطلبه يبقى ملك ايه المشكله يلا هوب اعمل انقلاب قال لا يطلب الا بالاهوال قيل فاركب الاهوال قال العقل مانع اصل الناس دي مش بتلعب ده دماغ هو عارف ان مش هوصل لها الا بركوب الاهوال وعارف ان الاهوال دي ما ينفعش يركب عاقل عاقل عقل صاف قيل فما تصنع طب هتعمل ايه ها تعمل ايه قال ساجعل من عقلي جهلا واحاول به خطرا لا ينال الا بالجهل وادبر بالعقل ما لا يحفظ الا به فان الخمول اخو العدم مش هسكت هجيبها بس بطريقه غير ركوب الاهوال ابن الجوزي يقول ايه فنظرت فاذا حال فنظرت الى حال هذا المسكين فاذا هو قد ضيع اهم المهمات وهو جانب الاخره وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين قعد في الملك بس ثمان سنين وانتهت القضيه ثم اغتيل ونسي ونسي تدبير العقل فقتل ومضى الى الاخرة على اقبح حال ادي واحد تاني خد واحد تالت من امثلة علو الهمة كان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده يرى جسمه يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده الجوز يقول فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته تتعلق بالدنيا فحسب ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أنني لا أصل إليه لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن وهذا أمر يحجز العمر عن بعضه فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تامة مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة ثم إني أروم نهاية العلم بالعمل فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف هذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم وحصول ذلك بعيد ثم إني أروم الغنى عن الخلق بل وأستشرف الإفضال عليهم والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق إلى تحقيق التصانيف ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد ثم الله أكبر عليك يا ابن الجوزي ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال ثم لو حصل فرق جمع الهمة وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب فإنه متعود للترفه واللطف وفي قلة المال مانع وكل ما ذكرته جمع بين الأضداد فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية, غاية همته الدنيا ثم إني لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي فواقلقي فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف فواقلقي واقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم وأسفاه وأسفاه على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة وأسفاه على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة غير أني غير أني قد استسلمت لتعذيبي لعل في تعذيبي تهذيبي غير أني غير أني قد استسلمت لتعذيبي لعل تهذيبي في تعذيبي لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة وإن بلغ همي مراده وإلا وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله الله كلام فوق الروعة بدرجتين يا ترى بانت القضية يبدو انها لسه محتاجة تكة المرة الجاية احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله
دروس العلم زاد المتقين